بسم الله الرحمن الرحيم عاد بعد الموت أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن عاد إلى الدنيا فيا ترى ماذا سأصنع؟ هيعمل إيه؟ شوف بقى فطرة الإنسان خد بالك لو جيت لأي إنسان حتى والله العظيم لو كان قاعد ناس في شيش قاعد في غرفة، قاعد في خمارة لو قلت له إيه رأيك؟ الإنسان اللي بيصلي ويصوم ويعرف ربنا وبيبر والديه ده إيه؟ يقول لك ده إن شاء الله ربنا يكرمه بقى بالجنة إن شاء الله فاهم ازاي؟ طب واللي بيعصي ربنا وبيعمل وبيعمل وبيعمل ده إيه؟ ربنا يسترها عليه لأن هو حاجة تقدر أنت تدوس على ملك من ملوك الدنيا عاد بعد الموت تقدر توصله حتى لكن سبحان الله لما فني واصبح تراما دست عليه فده الشيطان ولا يقدر يقول لك انا ملك دي عظه وعبره كده قوي مخيم بالله عليك هتعيش كام سنه في الدنيا وهتعيش كام سنه في الاخره في الاخره هتعيش كام سنه فوق الارض مخيم وهتعيش كام سنه تحت الارض عمرك في الدنيا هيعدي كام سنه 70 سنه 100 سنه يا ده في ناس مدفونه يا جماعه من ايام سيدنا نوح تخيل تخيل حد يتخيل إن في حد مدفون من ايام سيدنا نوح عاد بعد الموت لو امك او ابوك او زوجتك او ابنك او بنتك في سكرات الموت تقدر تدفع له كام عشان يرجع تقدر تدفع كام طب لو تملك الدنيا وما فيها كل متاع الدنيا طب والناس كلها ما حلتهاش حاجه خالص هل ممكن ان انت تدي امك او ابوك وتدفع الحاجه دي الدنيا كلها تقدر تزود ساعه في حياتهم ما تقدرش ما تقدرش قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى كل هيموت كل هيموت اغلب اهل الارض على الاقل 99.9 من عشرة واخد بالك مع الاعتزال للانتخابات كله هيبقى ايه؟ اه كله هيبقى تحت الارض ويبقى في جيل جديد يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا كل هيموت كل هيموت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد لما تذكر الموت والقبر هتلاقي نفسك دايما في طاعه هتلاقي نفسك بتملا وتعمل قبرك بالعمل الصالح جهزوا نفسكم بقى دلوقتي. جهزوا نفسكم بقى اللحظه دي اهم لحظه هتدخل جوه لوحدك تتسال هتعمل ايه محدش هينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اقسم بالله جل وعلا رغم ان الدرس كله طريف لكن انا يعلم ربي اني بحاول اغلفه بغلاف من الرحمه والشفقه لاني نفسي ربنا يجمعنا في الجنه
أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز عاد بعد الموت لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر عاد بعد الموت ده عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة حقيقة عايزين نبدأ الدرس يا جماعة درس مهم جدا عايزين نبدأ الدرس ده بسؤال مهم جدا بقول يا ترى لو واحد فينا مات ورجع تاني الدنيا مات امبارح ورجع النهارده يا ترى هيكون حاله النهارده زي امبارح ولا هيتغير هيتغير صح اكيد هيبقى احسن انسان على وجه الارض في ظني لو ان انسان مات واحياه الله مره اخرى اظن ده هيبقى اعبد اهل الارض في زمانه صح ولا لا؟ ليه شاف الحقائق كامله شاف الحقيقه اللي غابت عن اعيننا او نسيناها فازاي هو هيشوف كل حاجه واضحه قدام عينيه فلما راى وتبينت له الحقائق رجع فبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى طيب ما انت كل يوم بتموت موتة صغرى النوم ده عبارة عن ايه موتة صغرى صح ولا لا وانت بتصحى الصبحية اعتبر نفسك كأن الله احياك الان فابدأ صفحة جديدة ولا لازم نموت موتة كبرى اي نعم الموتة الكبرى بيبقى العظة فيها اكبر ليه لان انت بتشوف حقائق ما بتشوفهاش في الموتة الصغرى ولذلك احنا ذكرنا القصة دي اكتر من مرة بس معلش هو ده موضعها الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة فاكرين لما في يوم من الأيام لقى راجل غافل بعيد عن طاعة الله ما بيصليش عمره ما تصدق عمره ما صام عمره ما عمل أي خير فقال له أيها الرجل هل تأذن لي أن أسير معك تأذن لي ده أنا شايف على وشك نور ما شاء الله فقال له أذن فمشي معاه وهم ماشيين ربنا يقدر ان في جنازة تعدي في الوقت ده خد بالك الموضوع كله ممكن ما كانش ينجح يعني الا يعني طبعا كله تقدير ربنا كان ممكن الجنازة دي لو ما عدتش كان الحسن ممكن مش عارف يخشوا منين لكن ربنا يقدر له سبب يخش من خلاله فقال له لما رأى الجنازة قال يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فعاد إلى الدنيا فيا ترى ماذا سيصنع هيعمل إيه شوف بقى فطرة الإنسان خد بالك لو جيت لأي إنسان حتى والله العظيم لو كان قاعد أنا آسف بيشيش قاعد في غرزة قاعد في خمارة لو قلت له إيه رأيك الإنسان اللي بيصلي ويصوم ويعرف ربنا وبيبر والديه ده إيه يقول لك ده ان شاء الله ربنا يكرمه بقى بالجنة ان شاء الله فاهم ازاي طب واللي بيعصى ربنا وبيعمل وبيعمل وبيعمل ده ايه ربنا يسترها عليه يعني هو حاسس فاهم ازاي فقال له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان دلوقتي حالا ولسه ما اتدفنش يعني يا دوب شاف ايه شاف حاجات بسيطه ما شافش كل حاجه هو كل اللي شافه ايه شاف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب نازله بتجهز الروح لمين لملك الموت وشاف ملك الموت اكتر من كده ما شافش صح ولا لا لسه ما شافش حاجة تانية بقى لسه لا دخل قبر ولا شاف منكر ونكير ولا وقف بين ايدين ربنا ولا شاف أهوال يوم القيامة ولا شايف أي حاجة هو كل اللي شافه بس الحاجات دي فقال لهم لو عاد إلى الدنيا والله لكان أكثر الناس صلاة وصياما وحجا وصلة للرحم وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكذا وكذا وكذا الفطرة الطيبة طلعت من جواه فقال له الحسن بكل بساطة اتفقنا ايه يبقى ايه المشكلة يبقى احنا ما رحناش بعيد انت يعني بتقول هذا الكلام بتقر بهذا الكلام قال له ايوه قال له خلاص فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت انت اللي شهدت على نفسك طيب يبقى اذا لو انسان مات ورجع مره ثانيه اكيد هيبقى احسن انسان بل واعبد انسان في هذا الكون متفقين على كده ولا لا طيب يا ترى في بقى يعني السؤال الثاني يا ترى في ناس ماتوا ورجعوا بعد الموت ولا ما حصلش ها يا جماعه في ناس ماتت ورجعت ولا ما حصلش الكلام ده ما حصلش ها حصل لا حصل حصل ان فعلا في ناس ماتت ورجعت خد بالك الاصل هو عدم الرجوع لكن في ناس ربنا احياهم بعد موتهم ودي كانت ايات من عند الله عز وجل ندي امثله بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال قوم موسى عليه السلام لما قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ايه اللي حصل ربنا ليه فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون وبعد كده ثم بعثناكم من بعد ايه موتكم من بعد ايه موتكم لعلكم تشكرون ادي اول آية اول آية ان دول ماتوا وربنا احياهم بعد موتهم ادي رقم واحد رقم اثنين لما بنو اسرائيل قتلوا رجلا منهم فاكر قصة البقرة فاهم ازاي عملوا ايه كل قبيلة ألقت التهمة على القبيلة الثانية انتوا اللي قتلتوه لا انتوا اللي قتلتوه فاهم ازاي وكل واحد عمال بيدافع عن نفسه وده حقه فاهم ازاي فقالوا نعمل ايه نذهب الى كليم الله الى موسى عليه السلام فسألوه ماذا نصنع قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة يعني السؤال هم بقى بيحسبوا ايه بيهزر معه قالوا اتتخذونه هزوا آه يعني انت بتستهزئ بينا اقول لك آه، مين اللي قتل فلان تقول لي ان الله يامركم ان تذبحوا بقره فانزه قال معاذ الله ان اكون من الجاهلين انا مش بهزر ربنا امرني بكده قعدوا بقى يتعنتوا طب البقره مواصفاتها ايه طب دي كذا لا طب مواصفاتها بلونها ايه فانزه فضلوا يتعنتوا المهم في الاخر ذبحوا البقره فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا جزءا من لحم البقرة وأن يضربوا به المقتول الراجل اللي مات قتل جزء كده من لحمه ياخدوهم ضاربين بإيه المقتول فضربوه إيه اللي حصل فأحياه الله فقال قتلني فلان ثم مات مرة أخرى فصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون المثل الثالث أخبر الله عز وجل عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت خايفين إيه يموت إيه اللي حصل ربنا قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا اللفظ واضح ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون المثل الرابع لما عزير لما مر على قرية بيت المقدس بعد أن خربها آه، بختنصر أو بختنصر فمزي فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها قرية خراب كلها اتهدمت وضاعت بالمنظر ده معقولة القرية دي ترجع تاني فربنا وراه آية في نفسه وفي حماره أعزكم الله جل وعلا وفي طعامه وشرابه قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إيه اللي حصل فأماته الله مئة عام ثم ثم بعثه قال كم لبثت ثم خمسة قال كم لبثت طبعا السؤال عن طريق الملك قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وأو هنا مش إيه مش يعني لا لا ده بمعنى بل يعني يوما بل بعض يوم ليه لأنه نظر للشمس لا لم تغرب قال لك يبقى أنا لسه في نفس اليوم فمزاج قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أدي آية ما تغيرش أكل وشرب مئة سنة لا يتغير آية فاهم ازاي؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام عظام الحمار فاهم ازاي؟ كيف ننشزها نركب بعضها فوق بعض أو مع بعض فاهم ازاي؟ ثم نكسوها لحمة واللحم يكسو العظام فاهم ازاي؟ آه يا سبحان الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فجأة لقى نفسه يا جماعة قدام الأكل بقاله 100 سنة 100 سنة الأكل لم يتغير لا هو ولا إيه ولا الشراب الحمار بتاعه بقى هيكل عظم خلاص بقى 100 سنة فاهم ازاي؟ وإذا بالعظام يركب بعضها في بعض وفجأة اللحم ابتدى يبسو العظام بعد كده ال- الجلد بعد كده الشعر بعد كده نفخ فيه من الروح فنهق الحمار فرآه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير آية ثانية خمسة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى وده ما كانش يعني السؤال ده ما كانش شك من سيدنا إبراهيم إنما هو طلب بس أن يرى كيفية الإحياء ولذلك يقول حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم يعني إيه؟ يعني نحن- سيدنا محمد عليه السلام هل شك؟ ما شكش يبقى إبراهيم عليه السلام برضه ما شكش إنه إمام حنيفية السمعة آه، عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف ما قالوش يا رب اثبت لي انك بتحيي الموت قال له رب ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك فاهم ازاي اعمل ايه في الطير دول قطعهم حتت حتت كده فاهم ازاي وخد الطيور الاربعه دولت وادميهم على الجبال الريش في ناحيه ودي في ناحيه ودي في ناحيه وخلي معاك بس رؤوس الطير وقف بقى ثم ادعوهن يأتينك سعيا ايه اللي حصل يا جماعة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة وسعة سيدنا ابراهيم وقف ومسك رؤوس هذه الطير فنظر على الجبال فلقى الطير كله الريش عمال يتجمع مع الريش واللحم بيتجمع مع اللحم والعظم بيتجمع مع العظم ثم جاءت إليه تسعى فلو قدم رأس الطاووس لل- مثلا ل- للدجاجة كانت ترفض لحد ما يديها الرأس بتاعها فتاخدها فاهم ازاي؟ فلما جمعت هكذا فاهم ازاي؟ قال واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى الآية الأخيرة أو الآية الأخيرة سيدنا عيسى عليه السلام كان بيعمل إيه؟ قال جل وعلا حاكيا عنه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم بعمل إيه؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعمل طين على هيئة طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص خد بالك من اللي جاي ده. وأحيي الموتى بإذن الله كان سيدنا عيسى يعني ذكر عنه أنه أحيا حوالي أربعة أو خمسة بإذن الله جل وعلا فاهم ازاي؟ سبحان الله أصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم 309 سنة فاهم ازاي؟ 309 سنة قال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسع طيب آخر حاجة آية سيدنا موسى الكبرى إيه هي؟ العصا يلقيها تبقى حاجة سبحان الله ولذلك السحرة لما ألقوا عصيهم وحبالهم إيه اللي حصل فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون والآيات كثيرة وكثيرة ولذا قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كلمة سنريهم السين ديت تفيد المستقبل يعني هنفضل نوريهم الآيات لحد آخر لحظة في هذا الكون تعالوا نبدأ بقى موضوع عاد بعد الموت من أوله بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا جماعة شاء المولى عز وجل أن ربنا يجعل الإنسان بيعيش في أربع دور أربع مراحل بيعيش الدور الأول فين بطن الأم يفضل في بطن أمه حيث الظلمات وحيث يعني الضيق والظلمات يعني حاجة صعبة بالنسبة للإنسان ما يقدرش يكمل أكتر من تسع شهور فاهم ازاي؟ طيب يبقى دي إيه؟ أول دار الدار الثانية اللي احنا عايشين فيها ديت اللي احنا من خلالها بنغرس منها ونبني فين في الآخرة إما أن نغرس الخير وإما أن نغرس الشر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغرسون الخير ويجنون الخير الدار الثالثة دار البرزخ اللي هي القبر فاهم ازاي؟ ودي أطول وأعظم من دار الدنيا وكل دار أعظم من اللي قبلها خد بالك وأطول وأشد من اللي قبلها أو أحسن من اللي قبلها أنت وظروفك أو أنت وعملك بالبلد كده فدار الدنيا إن كان فيها جماعة يعني حركات وإن كان فيها ناس بتروح وتيجي وتعلو وتنخفض وناس مناصبها بتعلو وناس بتغتني وناس بتفتقر وناس بصحتها بتبقى كويسة وناس بتمرض فالأحوال دي كلها ممكن تلاقي أحوال مشابهة ليها في القبر أقصد أن في حركات كثيرة جدا وتغيرات كثيرة في القبر من هبوط وصعود ومن نعيم ومن عذاب ومن قعود وحساب ومن سموم يأتي من الشمال ومن نعيم يأتي من اليمين ومن دخول عملك الصالح أو عملك السيء عليك ففي أحوال كثيرة جدا تدور تحت الأرض ولكن لا يتفكر فيها إلا من شغل نفسه بالآخرة اللي يشغل نفسه بالآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بكل خير في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله فهمت واتته الدنيا وهي راغمة الصنف الثاني بقى ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره فين يا جماعة بين عينيه شوف دقة اللفظ جعل فقره بين عينيه وبعدين وفرق عليه شمله دنيا وآخرة فهمت ولم يأته من الدنيا سبحان الله مسكين عمال يجري وعمال ينصب على الناس وعمال وعمال وفي النهاية مش هياخد إلا اللي ربنا قدره له فهمت ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها المشكلة اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان الاحداث اللي بتحصل تحت الارض اشد بكثير واكثر بكثير من اللي بتحصل فوق الارض واللي اعجب من ده كله ان عدد الناس اللي موجودة تحت الارض اكثر مئات المرات من الناس اللي موجودة فوق الارض متخيل المنظر ده يعني حتى قال كثير من اهل العلم ان تقريبا معظم التراب اللي انت بتشوفه في الدنيا دي كلها ده رفات الميتين من الأمم السابقة كم من الأمم تمر عليها ممكن تبقى ماشي تبقى ماشي ودايس على شوية تراب شوية التراب دول يكونوا جزء من جسم ملك من ملوك الزمان فيما مضى تقدر انت تدوس على ملك من ملوك الدنيا تقدر توصله حتى لكن سبحان الله لما فني وأصبح ترابا دست عليه ما يقدرش يعترض ولا يقدر يقول لك أنا ملك دي عظة وعبرة كبيرة قوي فعدد اللي تحت الأرض أكثر بكتير مئات المرات بل آلاف المرات من اللي فوق الأرض آخر دار اللي هي دار القرار الجنة أو النار نسأل الله أن يجمعنا في الجنة ندي مثال بسيط بس أنا أطلع على حبيبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في الدنيا هل يقدر يشوف الشياطين أو يشوف الملائكة؟ ما يقدرش فضلا عن أن هو ما يقدرش يشوف ربنا سبحانه وتعالى طيب تيجي بقى عند الموت اللي يحصل يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب فهمت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنت مش شايفين هو بس اللي شايف ملك الموت عند رأسه ينادي عليه وهو سمعه وشايفه وانت ما تشوفش ولا تسمع ليه الأجهزة بتاعتك مش مهيئة لحد الوقت ده ان انت تشوف ملائكة لما تيجي عند الموت الأجهزة دي تبدل فبصرك اليوم حديد تشوف تشوف ملائكة وتشوف شياطين كمان وتنزل القبر تشوف منكر ونكير تيجي يوم القيامة لو دخلت الجنة تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فمزاي لو دخلت النار تحجب عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يبقى كل مرحلة ايه آه عينيك تشوف حاجات ما كنتش بتشوفها قبل كده كل مرحلة لها ايه لها خصائص معينة تخش الجنة الجسم بتاعك ده ينفع يخش في الجنة ما ينفعش لازم تخش الجنة على طول سيدنا آدم يدخل أهل الجنة على إيه؟ على صورة آدم عليه السلام ما ينفعش يكون عندك معدة ما ينفعش إنك تعمل آه، أي حاجة آه، مثلا تلوث بيها الجنة ما ينفعش ما ينفعش الجنة ده فيها حمامات أعزك الله إيه اللي يحصل اه تاكل في الجنة من أجل التمتع مش أنت هتبقى جعان ولا عطشان ولا أي حاجة لا تجوع ولا تعطش ولا حران ولا بردان ولا أي حاجة من الكلام ده كله إن لك ألا تجوع فيها ولا ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى مفيش الكلام ده بس أنت بتاكل من أجل المتعة طب الأكل ده يخرج إزاي كرشح المسك فاهم ازاي؟ يبقى كل حاجة ايه هتتغير فاهم ازاي؟ طيب السؤال يا جماعة عايزين نسأل نفسنا اللي نادي سؤال بصدق كل واحد يصارح نفسه كل واحد يصدق مع نفسه بالله عليك هتعيش كم سنة في الدنيا وهتعيش كم سنة في الآخرة عمرك في الدنيا هيعدي كم سنة 70 سنة 100 سنة يلا هتعيش 100 سنة طب تحت الأرض هتقعد قد ايه لك أن تتخيل هتقعد تحت الأرض أضعاف أضعاف أضعاف المدة دي بكتير ده في ناس مدفونة يا جماعة من أيام سيدنا نوح شفت المسألة عاملة إزاي شوف أنت تقعد قد إيه احسبها كده بالعقل بالله عليك اقعد مع نفسك الليلة دي قاعدة أنا قاعد كام سنة اتمتعت بإيه لحد دلوقتي عندك كام سنة 30 50 60 70 ماشي كم متعة اتمتعتها في حياتك وكم متعة انت فاكر لذتها لحد دلوقتي وكم متعة انت حاسس بلذتها لحد دلوقتي ذهبت اللذات كلها اللذة اللي انت اتلذذت بيها امبارح مش امبارح من ساعة راحت اللذة بتاعتها دلوقتي صح ولا لا؟ لو اكل بعد ما بس الاكل يعدي من 5 سم بتاعت التذوق خلاص يستوي الكباب والفول الزوجة التي تتمتع بها في الحلال ذهبت اللذة بعد ترك الزوجة بخمس دقائق خلاص اي متعة في الدنيا اكل شرب فسح أي- يعني اي متعة تتخيلها بتذهب بعدها بدقائق ولا تبقى إلا لذة الإيمان إلا بأبيه صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حديث ثاني في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما خدت بالك يبقى إذا متى تنتهي الدنيا الدنيا هتنتهي امتى يا جماعة كل إنسان دنيته هتنتهي بمجرد موته ولذلك جاء في الحديث الضعيف حديث ضعيف لكن معنى صحيح إذا مات العبد قامت قيامته خلاص أنت مت الليلة دي خلاص دنيتك انتهت وبدأت تخش في إيه؟ في أول لحظة أو أول مرحلة من مراحل الدار الآخرة طب والآخرة هتبتدي إمتى؟ هتبتدي حينما ينفخ في الصور نفخة البعث حينما ينفخ إسرافيل عليه السلام طيب يا ترى بعد النفخة نفخة البعث حد هيفضل عايش في الدنيا وقاعد في الأرض لوحده وسايب أرض الحساب وأرض المحشر حدش هيكون موجود ربنا قال يا جماعة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى الآية دي يا جماعة عزاء لكل إنسان على وجه الأرض إن ما فيش حد هيبقى لا يبقى إلا الحي القيوم الذي لا يموت ولو نجا أحد من الموت لنجا النبي صلى الله عليه وسلم ده ربنا قالها له بصراحة إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت طب لو أحب الناس إليك لو أمك أو أبوك أو زوجتك أو ابنك أو بنتك في سكرات الموت تقدر تدفع له كام عشان يرجع تقدر تدفع حاجة طب لو تم- لو تملك الدنيا وما فيها كل متاع الدنيا تملكها والناس كلها ما حلتهاش حاجة خالص هل ممكن ان انت تدي امك او ابوك وتدفع الحاجة دي الدنيا كلها وترجعهم تقدر تزود ساعة في حياتهم ما تقدرش سبحان الله ولذلك صدق من قال ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى كل هيموت كل من عليها فان خلاص كل شيء هالك إلا إلا وجهه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه ملاقيكم لا يمكن هتهرب تروح فين سبحان الله نسأل الله العفو والعافية فيبقى كل من عليها فان ويبقى الحي القيوم الذي لا يموت وخد بالك بقى من حته لمحه جميله قوي بسم الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحي القيوم صفة لله جل وعلا من صفاته العظيمة توسل بها الأخيار في لجج البحار قصة جميلة جدا أن قال أحد التابعين كنا مع إبراهيم بن أدهم في مركب في البحر ومسافرين فهم مسافرين قال فهبت الريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس وبدأوا يجأرون إلى الله عز وجل فقلنا يا إبراهيم ألا ترى ما حل بالناس ألا تدعو الله أن يفرج ما بنا فرفع رأسه وقد أشرف الناس على الهلاك فماذا قال إبراهيم بن آدم احفظ الكلمات الجميلة دي قال يا حي حين لا حي يعني يا حي حينما لم يكن أي مخلوق على وجه الأرض موجود يا حي حين لا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك قال فهدأت السفينة يا سلام شوف الكلام العالي ثاني صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال يا حي حين لا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك يا سلام أدي الناس اللي بتعرف إزاي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى عشان كده ان شاء الله عايزين نعمل لكم مره كده دروس في اسماء الله الحسنى يبقى احنا يا جماعه نخلص من الكلام ده كله من المقدمه الطويله دي ان احنا على يقين ان احنا هنترك الدنيا لا محاله سؤال صغير بعد 100 سنه يا جماعه احنا قاعدين دلوقتي سنه 2005 2105 هل ممكن تلاقي واحد على وجه الارض موجود من من الجيل اللي موجود حاليا يعني اه بعد كده هيبقى في ناس موجودين اه غيرنا انا بتكلم علينا احنا على كل اللي عايشين على وجه الارض الان بعد 100 سنة هل ممكن تلاقي اي واحد لا يمكن في الغالب لا يمكن الا يعني نذر يسير اللي بيعدي 100 سنة دي حاجات بسيطة جدا يعني لكن في الغالب اغلب اهل الارض على الاقل 99.9 من عشرة واخد بالك مع الاعتذار للانتخابات كله هيبقى ايه اه كله هيبقى تحت الارض ويبقى فيه جيل جديد طب يا ترى السؤال الثاني وقبل 100 سنة يا جماعة احنا كنا فين كنا عدم صح ولا لا وبعد 100 سنة هنبقى عدم يبقى الدنيا كلها ما تساويش أي حاجة صح ولا لا سبحان الله طب لو عشت عشت الملوك 70 سنة عشت ملك يعني بقى عندك مثلا 10 سنين ولا 20 سنة وبقيت ملك من ملوك الدنيا وعشت ملك وانت عارف عشت الملوك بقى فاهم ازاي وبعد عشت الملوك 70 سنة مت ودخلت قبرك بالله عليك ماذا يوازي ملك سبعين سنة مع أول ليلة في القبر إيه رأيك وأنا الليلة دي مش عايز أتكلم عن عذاب القبر فحسب أنا بتكلم عن نعيم القبر وعذابه وانتوا عارفين منهج الواحد ما بنحبش ان احنا نتكلم عن نقطة معينة نيأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انا بقول زي يا جماعة دائما المنهج ان القبر فيه نعيم وعذاب ما بنقولش ان القبر فيه عذاب وبس لا القبر فيه نعيم وعذاب ونصدق النعيم قبل العذاب بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى و يوم القيامة في جنة وفي نار فاهم ازاي؟ وفي ناس هتطلع على الصراط وتعدي وفي ناس مش هتعدي وفي ناس هيتقل ميزانها وفي ناس هيخف ميزانها وفي ناس هتبيض وجوههم فاهم ازاي؟ وفي ناس وجوههم ايه هتسود اه يبقى اذا في ده وفي ده ما نقدرش نقول عذاب القبر وبس لا عذاب ونعيم لكن القبر اللي عايزين نتفكر فيه الليله دي ده عالم جديد يا جماعه دنيا جديده ده انت لما تيجي النهارده بالله عليك لما يجي لك عقد عمل في اي بلد من البلاد جالك عقد عمل في أي حتة في سويسرا في السعودية في الكويت في الإمارات في أي حتة بلد جديدة وشعب جديد وعيشة جديدة وعالم جديد تلاقي نفسك وانت رايح حاسس بإيه؟ برهبة كده صح ولا وتبقى كده يا سلام لما تروح بلد خصوصا لو رحت دولة أجنبية أول ما تتنشأ كده على واحد إيه؟ واحد مصري أو حتى عربي بيتكلم كلمة واحدة عربي أول ما تشوفه تلاقي نفسك تلقائيا بتاخده في حضنك ليه؟ حاسس بالأنس كده وأنت شايف إيه؟ الإنسان ده مع إنك إيه لسه عايش في الدنيا أنت ما دخلتش القبر فاهم إزاي؟ تخيل بقى لما تنزل القبر ويتقفل عليك أنا عايز بس تتخيل المنظر ده والله يا جماعة المشهد ده لم يفارقني طول الأسبوع اللي فات من يوم الثلاث للثلاث كل ليلة عمال اتخيل كده منظر القبر تخيل كده القبر وانت داخل ويتقفل عليك لوحدك لوحدك ولقد جئتمونا فرادا هتيجي لوحدك تدفن لوحدك وتفضل لوحدك وتحاسب وحدك سبحان الله ودار جديدة ما نعرفش ايه اللي يحصل فيها يبقى من باب اولى ان انت تعمرها ولا ما تعمرهاش تعمرها ده انت لما تيجي رايح دولة اجنبية الى بالك خد لبس تقيل عشان هناك برد وخد اكل برضه معاك واعمل حسابك على فلوس برضه وغير يا ريت دولارات واعمل مش عارف ايه الناس هناك عشان تعمل استعداداتك ولو حصل حاجه خد تليفوناتنا وتليفونات الناس هناك عشان ايه تظبط امورك امال ما بنجهزش نفسنا وما بنستعدش ليه واحنا رايحين قبر هنعيش فيها قد ايه سنه ونرجع اعاره وجايين تاني يا دوب آه، رايحين نعمل آه، بعثه علميه وراجعين لا ده انت هتفضل هناك لحد ما ينفخ نفخه البعث وتروح الله اعلم اللي يحصل نسال الله ان يبيض وجهنا يوم القيامه فاللي هيستعد هنا يا جماعه وهيكل- هيخلي القبر نصب عينيه هيلاقي قبر روضه من رواد الجنه واللي مش هيفكر فيه هيفاجئ بمفاجآت نسال الله العفو والعافيه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون حوار جميل قوي قوي دار بين سليمان بن عبد الملك والعالم العالم الزاهد أبي حازم قال له سؤال جميل قوي قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم عمرتم دنياكم ركز معايا في اللفظ المهم ده لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب كلام سليم ولا لا كلام مقنع صح احنا فوق الارض عمرنا كويس قوي الحمد لله اتغربت 20 سنه وبنيت حته بيت خمس ادوار وعيشت ال- الولاد وسكنتهم وسترتهم في البيت وجزاك الله خيرا طبعا فاهم ازاي وعملت وسويت وجمعت اراضي وعربيات ومناصب و و- اه جميل طب والقبر ما عملتوش حاجه لا ولا حاجه ولا فكرت ولا انشغلت اصلا بالموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد وكأن الإنسان سيكون إيه مقلدا سؤال اسمع الحوار جميل قوي كيف القدوم على الله كيف سنقدم على الله هيبقى أحوالنا إيه قال له أما المحسن الإنسان اللي أحسن فيما بينه وبين الله أما المحسن فيقدم على الله كقدوم الغائب إذا رجع إلى أهله تخيل نفسك مسافر دولة تشتغل قاعد بقالك سبع سنين وراجع تلقى الأهل والأحباب والإخوة والآباء والأمهات اللحظة اللي أنت داخل فيها البيت تبقى حاسس بإيه؟ طبعا فرحة الدنيا كلها صح ولا لا؟ آه هي دي اللحظة قال وأما المسيء فيقدم على الله كالعبد الآبق من سيده العبد اللي هرب من سيده شوف لما يرجعوه بقى يبقى عامل ازاي سبحان الله فقال سليمان بعد أن بكى قال يا ليت شعري فما لنا عند الله لينا ايه بقى عند ربنا فقال له اعرض عملك على كتاب الله قال وأين أجد ذلك قال في قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقال سليمان فأين رحمة الله فقال له أبو حازم إن رحمة الله قريب من المحسنين مش معنى كده إن رحمة ربنا بعيد عن المذنبين خد بالك لكن الراجل كان كلام واضح معاه هو بيكلمه في نقطة معينة ومن مدخل معين بيكلم ملك من ملوك الدنيا فقال له إن رحمة الله قريب من المحسنين لكن نذكر معها حديث قدسي رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر هذه اللذات قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي السند صحيح قال أكثروا ذكر هذه من لذات الموت لما تذكر الموت والقبر هتلاقي نفسك دايما في طاعة هتلاقي نفسك بتملأ وتعمر قبرك بالعمل الصالح قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى ويبقى عمله هتبقى فرحان بلقاء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إذا وضعت الجنازة حاجة أنت مش شايفها ولا بتسمعها لكن انت على يقين لان اللي قال كده هو الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بيقول لك اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها ترحين فين ده انا نازل لعذاب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الإنسان لصعق يا لو سمع مجرد الكلمة دي مجرد بس ما يسمع يا ويلها أمال لو سمع العذاب نفسه مجرد يقول يا ويلها أين يذهبون بها لو سمعتها تصعق تنزل على الأرض أمال لو سمعت عذابه هو بيعذبك نسأل الله العفو والعافية أما المؤمن اللي بيعمر قبره يا جماعة بيستريح هتستريح من نصب الدنيا ومن تعب الدنيا وقرف الدنيا سبحان الله حديث في البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم واقف في يوم الآن وسط الصحابة مرت جنازة قال جنازة من هذا قالوا فلان ابن فلان فقال مستريح وورد جنازة واحد يهودي بعدها قال ومن هذا قالوا جنازة رجل يهودي من أقصى المدينة قال مستراح منه فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما مستريح ولا مستراح منه فقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله جل وعلا سلام يا سلام يبقى إن العبد إيه المؤمن إيه يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله جل وعلا وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب الدنيا كلها تعبانة منه يا سبحان الله شوف وجود الكافر او الفاجر او المنافق الدنيا كلها بتضج منه سبحان الله لكن المؤمن هو اللي بيستريح بقى من نصر الدنيا واذاها والدنيا كلها مليانة مصائب وتعب حد يقدر يقول لي من اللي قاعدين ان هو سعيد 100% في حد يا جماعة سعيد 100% في حد في الدنيا ما شافش اي نصب او تعب او مشقة او جوع او مرض او الم او حزن حد فيكم حصل له كده ده سيدنا ابن مسعود بيقول ما ملئ بيت فرحا الا ملئ الا ملئ فرحا زي ما اتملى حزن اتملى اتملى فرح عامر بن الزبير رحمه الله رحمة واسعة عند موته وهو في سكرات الموت في بداية السكرات سمع أذان المغرب فقال احملوني إلى المسجد قالوا أنت في سكرات الموت قال سبحان الله أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا آتي إلى بيت الله فحملوه إلى المسجد وأجلسوه بين المصلين فكبر خلف الإمام ثم قرأ ثم ركع ثم سجد ومات مع أول سجدة لله جل وعلا في صلاة المغرب الحافظ ابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة في بداية السكرات سأله تلميذ له قال له يا سيدي ماذا تجد فلم يستطع أن يتكلم من شدة السكرات ثم كتب بأصبعه في الهواء هكذا روح وريحان وجنة نعيم ثم مات يا سلام شوف هذه الخاتمة نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة شوف بقى في المقابل قال جل وعلا ولو ترى ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى أيها المؤمن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم طلعوها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بعدها قال إيه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتتسئل لوحدك تموت لوحدك وتتسئل لوحدك وتبعث لوحدك سبحان الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى تكثر من ذكر الموت لتستعد لأول ليلة في قبرك فازاي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والله كان يجمع العلماء كل ليلة ويتذاكرون الموت والقيامة حتى كأن بين أيديهم جنازا وشوف النبي كان بيعمل إيه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد حسن شوف النبي حريص جدا ان انت تفتكر اخرتك حريص جدا ان يربط قلبك ده بالاخره وجنه ونار فازاي كان النبي حنظله بيقول كان في صحيح مسلم كان النبي يكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين كلمه فكان راي عين دليل على ايه كثر تكرار النبي لذكر الجنه والنار ولذلك لما واحد سأل النبي قال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول أنت ومعاذ بن جبل فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل فقال فماذا تقول أنت قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار قال له صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل احنا بنسأل ربنا الجنة وبنستعيذ به من الله سبحانه وتعالى فالنبي كان بيعمل ايه الحديث رواه الترمذي اسناد حسن كان النبي في الثلث الاخير من الليل كان يخرج وينادي على الناس ويقول ايها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة الراجفة النفخة الاولى والرادفة النفخة الثانية ولذلك في يوم من الايام حديث رواه احمد بسناد حسن شوف المشهد ده براء بن عازب بيقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة من الرجال يجتمعون على قبر يعني حوالين قبر فقال على ما اجتمع هؤلاء هم اجتمعوا على ايه؟ قالوا على ميت أو على قبر يحفرونه يا رسول الله ففزع النبي واتجه مسرعا إلى القبر يقول البراء فجئت من أمامي حتى أنظر ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقبل النبي القبر جلس ثم دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى بدموعه ثم أقبل على أصحابه وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا جهزوا نفسكم بقى للحظة دي دي أهم لحظة هتدخل جوه لوحدك تتسأل هتعمل إيه ما حدش ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقسم بالله جل وعلا رغم أن الدرس كله طريب لكن أنا يعلم ربي أني بحاول أغلبه بغلاف من الرحمة والشفقة لأني نفسي ربنا يجمعنا في الجنة شوف قد إيه لمثل هذا اليوم فأعد ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننساش كثرة زيارة القبور قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح زوروا القبور زوروا شوف في رواية تانية بيقول ايه كنت نهيتكم دي رواية الحاكم بسنة صحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة رواية ابن ماجه بيقول ايه زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة سبحان الله ولذلك سيدنا عثمان بن عفان حديث رواه الترمذي بسناد حسن كان لما يذكر امامه الجنه والنار كان ما يبكيش لكن لما يذكر قدامه القبر كان يبكي الصحابه استغربوا يا جماعه قالوا يا عثمان يذكر امامك الجنه والنار فلا تبكي ويذكر امامك القبر فتبكي فقال اجل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح بسند حسن ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه ودي حقيقه والله يا جماعه ورب الكعبه انا ما في منظر في الدنيا بيأثر في قلبي اكتر من منظر القبر زي الواحد لما يروح جنازة بحاول انزل واشوف احوال تحت عاملة ايه يعني رب سبحانه وتعالى مرة نزلت قبر انا مش قادر انسى لحد الان فضل طعم القبر ده طعم البخار اللي طالع منه في بقي لمدة اسبوع كامل ما قدرتش مش عارف اكل اي لقمة باكلها مش عارف ما تستقرش في بطني وصدق من قال قف بالقبور وكن على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاق برد الأمن من روعاتها أما السكون لذو العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها لو جاوبوك لأخبروك بألسنهم تصف الحقائق بعد من حالاتها أما المطيع فمنزل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها والمجرم الطاغي بها متقلب والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها وعقارب تسعى إليه جروحه في شدة التعذيب من لدغاتها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة والأمة أنهم يستعيدوا في كل صلاة من أربع حاجات من عذاب القبر عذاب النار من فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا والممات والحديث رواه مسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المشاهد التي تحدث داخل القبر مشاهد بسيطة نذكرها في عجالة نختم بها الدرس حتى لا نطول على حضراتكم حديث رواه البخاري ومسلم اسمع الكلام ده يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فيبقى المقعد بتاعه في الجنة وفي النار بالغداة والعشي فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة يا سلام حديثين بس بساط جدا يحكوا لك بس بعض الأشياء البسيطة اللي هتدور في القبر يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم إن العبد إذا وضع في قبره خد بالك من المشهد ده وتولى وذهب عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا حدث ذلك إذ يحصل أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر فيقال انظر إلى مقعدك من النار فتح له باب إيه للنار فانظر هيتخض فيقال له انظر إلى الأفق الآخر فينظر فإذا ذهب إلى الجنة فيقول له الملائكة أو ستقول له الملائكة هذا مقعدك أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا هتشوف مكانك اللي كان في النار اللي كان متجهز لك لو عصيت ربنا هتشوف مكانك اللي متجهز لك في النار لو عصيت ربنا وفي نفس الوقت لما انت قطعت ربنا هتشوف مكانك اللي في الجنة فيتقفل الباب بتاع النار ويفضل باب الجنة هو اللي مفتوح وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري لما يتسئل عن النبي عليه السلام كنت أقول مثل ما يقول الناس فيقال له لا بريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الإنس والجن دي رواية البخاري في رواية مسلم عن طريق قتادة أنه ذكر أنه قال وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ده المؤمن سبعون ذراعا ويملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثون اللهم اجعلنا منهم يا رب الحديث الثاني والأخير رواه الترمذي وإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان الجسم أسود والعيون زرق فحديث عند الترمذي بإسناد الحسن يقال لأحدهما يقال لأحدهما منكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هو ده قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طيب فقال صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه القبر بقى إيه منور ثم يقال له نم نم بقى فيقول لا حتى أرجع إلى أهلي ومالي فأخبرهم فيقولان له نم في قبرك كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك شوف واحد بيت الدخلة ينام ومين بتصحيه زوجته حبيبته ليلة الصباحية فاهم ازاي؟ شوف بقى يتمنى ان هي بتصحيه فبيقولوا نام في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه يا سلام وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجع ذلك في رواية البراء بن عازب حديث عند أحمد بسند صحيح إن في بقى زيادة إن شاء الله هنذكرها فيما بعد الزيادة دي بتوضح إيه إن هذا الرجل لما يدخل القبر ويسأل يسأله منكر ونكير بعد كده إيه اللي يحصل فيأتيه رجل إذا كان العبد مؤمن أبيض الوجه أبيض الثياب جميل الرائحة فيقول من أنت فوجهك الوجه يأتي بالخير إيه ده ده وشك منور ما شاء الله تعرف واحد تشوفه كده تستبشر بوشه سبحان الله فقال أمن أنت فقال أنا عملك الصالح يا سلام أنا بقى الصلاة اللي أنت صليتها أنا دروس العلم اللي حضرتها أنا بر الوالدين أنا الدعوة إلى الله أنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا الإحسان إلى الجيران أنا حجابك اللي اتحجبتيه أنا أنا سبحان الله فيفرح فمزاج أول ما يشوف الفرحة دي يقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي إيه أهلي ومالي آه أهلي ومالي مقصود بها حاجتين أهلي ومالي اللي في الدنيا عشان أبشرهم بالخير اللي مستنيني أو أهلي ومالي اللي في الجنة ما أنا ليا زوجة أو ليا زوجات من الحور العين في الجنة وليا مال وليا ملك في الجنة فأنا عايز أرجع إلى الجنة عايز أروح للجنة ما إحنا أصلنا يا جماعة من الجنة ما هو أبونا آدم عليه السلام كان في الجنة فإحنا طردنا من الجنة فلا بد أن نرجع إلى الدار التي طرد منها أبونا عليه السلام فمزاج انت تحس ان انت مستوحش من الدنيا لان انت عايز ترجع الدار اللي هي وطنك الاصلي وطنك الحقيقي اللي نفسك تخشه سبحان الله واما ان كان العبد منافقا او كافرا او فاجرا سبحان الله ياتيه رجل اسود الوجه اسود الثياب منتن الرائحه فيقول له من انت فوجهك الوجه الذي لا ياتي بخير فيقول انا عملك السيء يا سبحان الله احد اهل العلم يقول كلمه جميله قوي بيقول لك تخيل لما يكون واحد قاعد في القبر حتى لو ما كانش في عذاب لو ما كانش في اي عذاب سواء انك تكون قاعد مع واحد اسود الوجه اسود الثياب ممكن الريح وكل لما تبص له يفكرك ان انت هتخش النار انت متخيل العذاب عامل ازاي كل ما تبص له اه انا عملك السيء انا عملك السيء انا عملك السيء يفضل كده لحد نفخه البعث ده لوحده عذاب ده لوحده عذاب بالله عليك يا شباب يعني يمكن كلام النهارده كان شديد شوية بس كنا محتاجين نقف الوقفة دي كده بين الحين والآخر محتاجين ان القلوب تلين شوية لأن قلوبنا قست شوية أو مش شوية قلوبنا قست كتير محتاجين ان احنا نذكر بعضنا بعضا حتى لا ننسى لقاء الله عز وجل وحتى نشتاق للقاء الله عز وجل نفس الليله دي بالذات نفس الليله دي بالذات يجيني ورق كتير جدا من اخوات لسه ما لبسوش الحجاب تقول ان شاء الله هعمر قبر من الليله دي والبس حجاب ان شاء الله ونفسي ورق يجيني من اخوه لسه اول مره يحضروا الدرس يقولوا ان شاء الله هنصلي من النهارده ان شاء الله عشان نعمر قبرنا عشان نخش الجنه ان شاء الله نفسي ان يكون هدفك وهمك كله هو الاخره نفسي ان لو واحد ظالم العباد ظالم اخوانه واكل فلوسهم بيغتابهم ماشي ما بينهم بالنميمة نفسي يتحلل من المظالم الحق نفسك الأمر خطير والله الأمر خطير جدا خطير والله لو تتخيل كده غمض عينيك لحظة وتخيل نفسك الآن في القبر سبحان الله ده انت راجل في البيت لو النور اتقطع عنك خمس دقايق وما انت شايف حاجة تحس ان انت اتخنقت امال لما تكون في قبر ومستني يا ترى في عذاب ولا في نعيم ما انت عارف من قبلها لما ملك الموت نادى عليك يا يتم نفسه ايه الطيبة والخبيث عرفت عرفت مصيرك فين تخيل لما تكون لوحدك مين ينفعك تخيل واحنا قاعدين في المسجد كده لو النور اطفى ومش شايفين اي حاجه هتستوحش رغم ان احنا قاعدين مع بعض ومتانسين ببعض وقاعدين في بيت ربنا والهواء والمراوح والنور وكل حاجه بس لو النور انطفى خلاص نستوحش فما ظنك اذا انطفأ علينا تحت الارض فما ظنك اذا انطفأ عليك وانت وحدك انت على يقين انت هتموت وهتلقى الله وهتقف بين ايدين ربنا وهتحاسب على كل صغيرة وكبيرة يا جماعة الدنيا لو شغلتنا مهما كانت والله الدنيا ما تستحق النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما الدنيا ما تسويش إنما سمين الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر أنت محبوس الآن في الدنيا أنت محبوس وبتنتظر الإفراج ليه؟ لأن بالإفراج دوت هتشوف النبي في الجنة بالإفراج دوت هتشرب من حوض النبي بالإفراج دوت هتصحب أصحاب النبي في الجنة بالإفراج دوت هتنظر إلى وجه الله في الجنة قبل الإفراج ده مش هيحصل فانزل عشان كده لازم تشتاق للقاء الله وتشتاق لصحبة رسول الله في جنة الرحمن سبحانه وتعالى افتكر اللحظة اللي هتقف فيها بين ايدين ربنا شوف كم أسبغ عليك من نعم ودي اختم بها الدرس شوف ربنا أسبغ عليك نعم قد ايه بالله عليك ما انتش مستحي من ربنا ان انت عمال تبرز والذنوب والمعاصي بالله عليك مش مكسوفة من ربنا ان انت الحد اللي لازم ما لبستيش حجابك سبحان الله شوف نعم ربنا علينا قد ايه نعم كتيرة جدا بالله عليك تخيل كده لو ان واحد شاب النهارده قلبه متعلق بواحده الواحده دي متعلق بيها لانها جميله وشها حلو ماشي الواحده اللي انت قلبك متعلق بيها دي لو جالها بس كده عياذا بالله هبوه كده من بوتاجاز شوه له الشهر يا ترى لسه هتحبها طبعا خلاص انتهت بس ايه بشراره كده من الله انتهت خلاص كل ما فيها انتهى بالنسبه لك سبحان الله يبقى اذا اي متعه في الدنيا مهما كانت وأي معصية مهما لذت ومهما زينت للإنسان في النهاية لا تدوم لا تدوم ولا يسعد بها عبد إنما النعيم الكامل فين لا راحة إلا مع أول قدم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى الخلود هناك يا جماعة اللي عايز يتنعم النعيم الحقيقي هناك الأكل الحقيقي والمتعة الحقيقية في الأكل هناك في الجنة مش هنا ده هنا الأكل كله سموم فاهم ازاي؟ المتعة الحقيقية في النساء في الجنة مش في الدنيا المتعة الحقيقية الفسح الحقيقية الأنهار الحقيقية اللبن العسل الخمر الماء الحقيقي في الجنة مش هنا فمزاي كل متعة انت نفسك تسمعها او تشوفها او تحسها او تلمسها في الجنة مش هنا متعة لا تكبرها اي اي اي اي يعني اي منغصات ليس هناك ما يرغص عليك عيشك في الجنة افتكر بعد كل النعيم اللي ربنا اداه لك ده اداك نعمة البصر والسمع والعقل واداك نعمة الإسلام واداك نعمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واداك نعمة ان انت في مجتمع مسلم وجود اخوة مسلمين بتحبهم وبيحبوك اداك نعمة نعم كثيرة جدا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها تخيل نفسك كده بعد كل النعم دي وانت واقف بين ايديه بقى يوم القيامة وبيسألك عملت ايه في النعم دي؟ زيك اول ثلاثة تصعد بيهم النار كما في الصحيحين قال القرآن ومجاهد والمتصدق سبحان الله وهم المفروض من خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم شوف ربنا قبل ما يعذبهم وقبل ما يدخلهم النار يقول ايه يعرفهم بالنعم بتاعته فيعترفون ويقرون خد بالك فيقول وماذا عملت بتلك النعم ده انا انعمت عليك كسف يا راجل نعم ربنا يعني سبحان الله واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه مش ظاهرة ولا بس ده في نعم انت ما انتش حاسسها في نعم انت ما انتش شايفها خالص والنعم اللي انت ما انتش شايفها اكتر بكتير من النعم اللي انت شايفها سبحان الله فانت هتقف بين ايدين ربنا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حرك جابوا جابوها ووقفت في ارض المحشر النار اتي بها مع سبعون الف ملك مع يعني سبحان الله نار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم أتي بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ومع ذلك النار يعني تصفر كده تكاد وأن تتفلت من الملائكة تصفر على العصاة وعلى المجرمين والمنافقين والكافرين ربة لله عز وجل فمزد تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حلوانا والنار تلهب من غيظ ومن حرف على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان حد ظلمك يا راجل فمزد فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل انت اللي شهدت عن نفسك نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قلوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته